بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في هذه الدورة الطيبة المباركة دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية وصلنا للقاء الخامس واليوم مع لقاء من أهم اللقاءات على الإطلاق وهو الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم طبعا مش محتاجين ان انا يعني اقول لكم ان رمضان هو شهر القرآن لأن الله عز وجل لما عرف الشهر يعني ربنا سبحانه وتعالى لما عرف الشهر لينا شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فربنا سبحانه وتعالى عرف لينا هذا الشهر بأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس كان يدرس القرآن مع سيدنا جبريل في كل عام في رمضان مرة فلما كانت السنة الأخيرة أو العام الأخير الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم درس جبريل القرآن مرتين الحديث ده بيدينا فكرة مهمة جدا ومبدأ عظيم من مبادئ التعامل مع القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ القرآن على جبريل ولكن كان يدارس القرآن لذلك رمضان هو شهر المدارسة والموسم اللي احنا بادئينه دوت وهذا التحدي ال يوم تحدي اللي احنا بدأناهم بالفعل اللي هم ثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان و10 ايام قبلهم احنا بدأنا بفضل الله من قبلها ب 10 ايام او اكثر دول 100 يوم هذا الموسم لابد ان نغتنمه في مدارسة القرآن مش مجرد القراءة ولا مجرد عد الحروف ان انا قرات كام جزء وقرات كام صفحه ولكن التدبر والمدرسه وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله بس دي مجرد مقدمه سريعه ان من اهم واعظم الولائم والقفزات الايمانيه اللي احنا ان شاء الله لابد ان نغتنمها في هذه الايام الفاضله هي مدارسه القران طيب ليه احنا بنتكلم على مدرسه القران طبعا زي ما انتم شايفين ان عنوان اللقاء سميناه اهل الله ليه قلنا الكلام ده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. طبعا الكلمة دي يعني فيها عمق رهيب في المعنى. يعني تخيل أنت مثلا لما يحصل لك أي حاجة أول حاجة بتفكر فيها هم أهلك. لما يأتي ابتلاء أو يأتي مثلا لو أنت في مكان وحصل زلزال حصل غرق حصل مصيبة تنزل أول ناس بتفكر فيهم هم أهلك أول ناس عايز تحميهم هم أهلك أول ناس بيبقوا تحت رعايتك وكفالتك وولايتك هم أهلك ولله المثل الأعلى إذا صرت من أهل الله كيف سيكون حفظ الله عز وجل لك وكيف ستكون سيكون تولي الله عز وجل لك تولي الله عز وجل أمرك وحفظه لك ولدينك ولأهلك ومالك وكل ما تملك وكل ما يهمك الله عز وجل يتولاك لأنك ستكون من أهل الله عز وجل الذين هم أهل القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم طيب احنا ليه بنتكلم على القرآن بصفة خاصة لأن القرآن الله عز وجل وصفه في كتابه بصفات تجعلنا نبقى يعني شغوفين جدا بان احنا نتعلق بالقران زي ايه الله عز وجل وصف القران في القران انه روح فقال سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لذلك الانسان الذي ليس في حياته قران حياته ميته حياته جسد بلا روح لأن القرآن هو روح الحياة فأي شيء أي عبادة أي يوم من أيامك يخلو من القرآن فهو يوم ميت جسد بلا روح ونحن الآن في زمان يعني ينتشر فيه كثير جدا من الشبهات ومن الشهوات ومن المشاكل ومن الأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والأزمات النفسية والبلاء والظلمات الكثيرة جدا فنحن في هذه الأيام في حاجة إلى النور والله عز وجل قد وصف كتابه بالنور فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فهذا الكتاب هو النور القرآن هو النور الذي يضيء لنا هذه الظلمات والحقيقة أن هذا الجانب من المعايشة والتعاون مع القرآن مهضوم حقه ناس كتير لا تتعامل مع القرآن كمصدر للهداية هو بيتعامل معاه فقط كمصدر للثواب ان هو يتعامل مع القرآن هو اقرا كام صفحة اقرا كام جزء حفظ كام جزء صلى بكام جزء لكن تدبر كام آية عاش مع كام آية هل وجد يعني حل لمشاكل حياته في القرآن وده برضه هنيجي معاه ان شاء الله في انواع هجر القرآن و الاستشفاء بالقرآن ان كثير من مشاكل حياتنا حلها في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن الفكرة ان احنا زي ما قلت كثير مننا لا يعطي القرآن حقه في هذه المسألة ان احنا ساعة لما بتيجي مشكلة سواء مشكلة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او او او محدش فينا بي اول ما بيفكر بيفكر يفتح المصحف ويدور على حل المشكلة دي فين في كتاب الله سبحانه وتعالى وده برضو من قلة فهمنا وتدبرنا للقرآن فكثير من الناس يعني عندما يذهب إلى القرآن بهذه النية نية الاستشفاء ونية وجود الحلول يجد كنوز من الفهم وكنوز من المعرفة وكنوز من الهداية لم يكن يعلم أين هي لذلك القرآن هو نور وهدى كما قال الله كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقرآن زي ما احنا قلنا هدى وشفاء فقال الله عز وجل هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء ليس فقط للأمراض اللي هي أمراض البدن وطبعا هو شفاء لها بلا شك لكن أمراض النفس وأمراض البدن وأمراض الروح كل هذه الأمراض أمراض الشهوات وأمراض الشبهات تجد الشفاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا من الأمور المهمة جدا في القرآن أنه هو الحق لأن ناس كتير بتيجي في وقت من الأوقات وتبقى مش عارفة أين الحق تبقى مش عارفة تتبع مين وده طبعا يعني بيحصل كتير بالذات لما تضخم الخلافات الإسلامية الإسلامية الخلافات الإسلاميين مع بعض يعني فلما يضخم الإعلام ويضخم أعداء الإسلام هذه الخلافات بيبقى نيتهم انه عايز يقول لك ان مفيش حق ان المسلمين او الاسلاميين او المنهج الاسلامي بصفه عامه لا يحتوي على الحق ليه هم مختلفين مش عارفين اصلا يقولوا النقاب فرض ولا مش فرض يقولوا كذا حرام ولا كذا حلال يقولوا الاصلاح في الباب الفلاني هيحصل كذا ولا كذا فعايز يقول لك ان ان مفيش حق لكن القران هو الحق كما قال الله عز وجل عنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالقرآن هو الحق وفهمنا للقرآن هو الذي يحتمل هذه الاختلافات وبعدين بالذات للناس اللي هي بتسأل السؤال ده اللي يقول لك انتوا لو ما كنتوش لو كنتوا على الحق ما كنتوش اختلفتوا او الاختلافات ديت سببها ان انتوا لستم على الحق بقول له دايما المثال الشهير يعني الانسان دايما اللي بيبقى مريد للحق ومريد للوصول لا يكل ولا يمل من البحث يعني ايه يعني دايما الانسان المستغني هو اللي بيقول كلمة والله لما تبقوا اتفقوا بقولوا لي ده انسان مستغني هل انت مثلا لو انت نفسك تليد بمرض ما او لك ابن مثلا وبتلي بمرض ما والمرض ده الاطباء اختلفوا في علاجه وامراض كتير على فكرة اختلف فيها الاطباء في علاجها فليقولوا مثلا ان علاجه عملية الجراحين مثلا يقول لك لا ده علاجه ان احنا نعمل عمليه جراحيه واللي هم الامراض الباطنيه يقول لك لا احنا نمشي على العلاج الاول نجرب العلاج كورس كده مثلا اسبوعين ثلاثه شهر وبعدين يمكن يستجيب وما نحتاجش نعمل عمليه والامور تتحسن مع العلاج غير يقول والله لا ده في علاج جديد نزل ممكن نعمل كذا لا ده في علاج اشعاعي لا ده في علاج نووي ده في علاج كذا ده في علاج كذا وانواع العلاج ومدارس الطب مختلفه على فكره هل لو في انسان عاقل وهو مريد للشفاء نفسه ان ربنا يشفيه او يشفي ابنه المريض يقول لهم والله انتوا يا دكاتره مختلفين فبالتالي انا مش هتعالج او مش هعالج ابني المريض لحد ما تتفقوا ويسيبهم ويمشي هل ده إنسان صادق هل ده إنسان فعلا يريد الشفاء يريد الاستهداء ولا ده إنسان كاذب مستهتر مش عارف مصلحته ولا عارف مصلحة ابنه كذلك في باب الدين ناس كتير تقول ان احنا والله الاسلاميين مختلفين لا ده في افكار كتير ده في مدارس مختلفة في العقيدة دي في مدارس مختلفة في الفقه ده في مدارس مختلفة في كذا فانا بالتالي مش هتبع ولا واحد منهم لحد ما تبقوا تتفقوا الانسان اللي بيقول كده هو انسان بيستغني عن الدين بيخرج الدين من حياته وليس مريدا للحق الانسان المريد للحق هو الذي يبحث ويجتهد ليصل لافضل السبل للشفاء زي ما قلت لكم كده الانسان المريض اللي هو بي بيسمع الامراض الباطنيه يقول له والله اعمل كذا والجراحين يقولوا لا ده عمليه وخلافهم يقولوا كذا ودول يقولوا كذا لو هو فعلا مريد للشفاء بيعمل ايه بيبحث عن افضل طبيب وعن افضل علاج وعن افضل ما توصلت اليه العقول البشريه في مجال الطب لحد ما ايه لحد ما يصل الى هذا الباب وساعتها بيتبعه وممكن يجرب ده ويشوفه ولو ما نفعش يبقى يجرب ده وهكذا وكذلك الإنسان المريد للحق وللهداية لا يستغني عن كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن كلامه ولا عن مناهج الإسلام أو على فهم التراث الإسلامي مثلا وخلافه ويقول لهم لما تبقوا تتفقوا بأجلكم لا بيتبع وبيتحرى وبيسأل الله عز وجل الهداية إلى أن يهدي الله عز وجل الطريق الصحيح ولذلك القرآن هو الحق الثابت الذي لا يتغير ممكن فهم بعض الناس لكلام الله يتغير ممكن يبقى في اختلاف في تفسير بعض الآيات أيوة وده من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ساعة الشريعة الإسلامية وكتاب الله عز وجل هو الفصل وليس بالهزل وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وردت الأوصاف دي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مختلفة أنا بجمع لكم بس بعض الفضائل قبل ما ندخل في الموضوع لما هنتكلم عن فضل القرآن في يعني مجموعة من الآيات ومجموعة من المواقف اللي ما ينفعش ما نذكرهاش منها ومن أولها وأعظمها سورة سورة المزمل ليه سورة المزمل من المواطن اللي ما ينفعش ان احنا هنتكلم عن القرآن وما نتكلمش عنها لأن سورة المزمل يا شباب من الصور التي أوضحت لنا تعامل الصحابة مع القرآن تعامل الصحابة مع القرآن إزاي؟ لما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الإسلامية فرض قيام الليل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لمدة سنة أنتوا عارفين سورة المزمل فيها آية في النهاية اللي هي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل اللي هي الآية الأخيرة الآية 20 في السورة الآية دي تأخرت سنة كاملة عن أول الآية عن أول السورة يعني أول السورة نزلت وبعدها بسنة نزل التخفيف اللي هي الآية 20 الآية الأخيرة في سورة المزمل طيب استفاد إيه العلماء من ذلك هو أصلا إيه السبب سبب النزول أو إيه اللي حصل وإيه بقى اللي احنا نستفاده سبب النزول طبعا أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة ودي من أول ما نزل من القرآن من أول سورة التي نزلت من القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا طبعا قم الليل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام والأصل الأمر للوجوب وفعلا كان واجب على النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة من الذين معه وامتثلوا هذا الأمر إلى أن نزل التخفيف بعد سنة سنة كاملة ربى فيها الله سبحانه وتعالى الصحابة على هذه المعاني طب إيه الفايدة بقى اللي احنا استفادها إن من أراد أن يسلك هذا الطريق من أراد أن يسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في العمل وفي الدعوة وفي السلوك وفي الأدب لابد أن تكون له مثل هذه البداية سنة كاملة من القيام مع كتاب الله سبحانه وتعالى شباب كتير بيسأل يقول لك أنا لسه ملتزم جديد أنا عايز طريق أسلكه في علاقتي بالله أنا عايز أحسن من صلتي بالله أقول له بمنتهى البساطة بعد الفرائض طبعا الفرائض ما فيش خلاف لازم هطلي الفرائض وكذا ايه الطريق بقى اللي بعد الفرائض لابد تسلكه طريق النبي عليه السلام في قوم الليل إلا قليلا لابد رجليك تتورم من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى لابد تستشعر هذه الخلوة وهذه المعية الربانية هذا الأنس بالله لو بدأت بهذا الطريق ستصل إن شاء الله فنزلت الآيات في أول السورة يا أيها المزمل وخدوا بالكم النداء يا أيها المزمل كالنداء بما يخالف الأمر يعني إيه بما يخالف الأمر يعني زي بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر يعني إيه المدثر المدثر اللي هو لابس الدثر والدثر زي ما قال كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور اللي هي الملابس الفخمة اللي هم الأغنياء يعني فذهب أهل الدثور بالأجور يعني الناس الأغنياء بياخدوا الأجور ليه؟ بيتصدقوا وبيحجوا وبيطلعوا زكاة وإحنا ما بنعملش الحاجات دي عشان معناش فلوس إحنا يا دوبك بنصلي وبنصوم لكن الحاجات اللي فيها فلوس اللي هي الزكاة والحج والنفقة معناش فلوس فذهب أهل الدثور بالأجور ده حديث طيب يعني إيه برضه؟ يعني المدثر هو الإنسان اللي لابس لبس فخم لبس غالي لبس قيم تمام؟ طيب ده يتنافى مع إيه؟ مع ان انت تروح تبذل من نفسك للناس وتكلمهم يعني ايه يعني انا دلوقتي لو نزلت كده في الشارع ولقيت شباب مثلا بيعملوا معاصي او شباب غافل الله ورحت اكلمهم واقول لهم يا شباب اتقوا الله واذكرهم بالله واقول لهم ان كل حاجه في حياتنا هي رساله من الله وانت العين اللي انت بتشوفها دي رساله من الله قد تستخدمها في طاعه الله وقد تستخدمها في معصيه الله ودنك دي نعمه من الله ممكن تسمع بها قران فتزداد ايمانا الى ايمان ممكن تسمع بها حاجات محرمه تبعدك عن الله عن الله سبحانه وتعالى رجلك دي ممكن تبقى طريقك الى الجنه ان انت تمشي بها للمساجد وتمشي بها في طاعه الله والسعي على الأرض وعمال بذكره بالله ايه ال- ايه رد الفعل الم- المتوقع من الشباب ممكن في ناس بتستجيب ناس كويسه وبتستجيب لكن اللي مش هيستجيب هيعمل معاه ايه اكيد هيكلمني باسلوب مش كويس هيستهزأ بيا هيتريق عليا وده اللي حصل مع النبي عليه السلام قالوا عليه ساحر وقالوا عليه مجنون وقالوا عليه كذاب فهو انتقاص من مكانة الإنسان الاجتماعية الدعوة بيبقى فيها نوع من الانتقاص بالذات دعوة الشوارع دعوة ان انت تنزل تكلم الناس بيبقى انتقاص من المكانة الاجتماعية فالنبي عليه السلام بي- نودي بما يخالف ذلك ربنا قال له يا أيها المدثر لابد تخلع هذا الوصف عن نفسك قم قم من هذا الوصف إلى المهمة التي أمرت بها وهي قم فأنذر كذلك بقى في سورة المزمل يا أيها المزمل دي سورة واحد المزمل هو زم... النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار قال زملوني زملوني يعني واحد متغطي ونايم التزمل ده ان انت شفته بالذات في ايام برد زي اللي احنا فيها كده وانت متغطي كده تحت اللحاف وتحت البطانيه دي سورة المزمل ده هي ده معنى كلمة مزمل ان انت نايم ومتغطي يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا فالنداء كان على النقيض من الأمر يعني لابد تخالف هذه الصورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نام بعدها ولما احمرت عيناه من قلة النوم فقالت له خديجة ألا تنام يا رسول الله قال لها مضى عهد النوم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نزلت الآية غيرت حياته غيرت نومه غيرت كل عاداته صلى الله عليه وسلم فلما نزلت الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا شوف ال ال الأمر من الله سبحانه وتعالى قم الليل إلا إلا قليلا يعني إيه إلا قليلا يعني تخيلوا يا شباب الوقت الليل بيبدأ عندنا الساعة كام تقريبا المغرب تقريبا الساعة 7 يعني الليل تقريبا بيدخل عندنا الوقت الساعة 7 والفجر تقريبا الساعة 6 تقريبا يعني فتقريبا الوقت الليل الوقت اكتر من 10 ساعات بوصل ل 11 ساعة ممكن كمان يعني هنتخيل ان هو 10 ساعات عشان آه، رقم نعرف نقسمه يعني 10 ساعات امتى يتقال ان انت صليت العشرة الا قليله لو صليت ساعتين يبقى عشرة إلا قليلة لو صليت أربعة يبقى عشرة إلا قليلة لو صليت خمسة يبقى عشرة إلا قليلة لا أكيد عشان يبقى إلا قليلة أنت عديت النص من بدري أكتر من النص بكتير يعني مثلا سبع ساعات ممكن يبقى ده إلا قليلة يبقى سبعة من عشرة يبقى بقى تلاتة تلاتة بالنسبة لعشرة قليلين صح؟ يبقى إذا النبي عليه السلام أمر أول الأمر إنه يصلي سبع ساعات متواصلة من الليل شوف يا شباب ده القيام اللي بيربي رجاله اللي بيطلع دعاء إلى الله ومجاهدين في سبيل الله وعلماء من علماء الأمة هو ده القيام ال- اللي يغيرك اللي يصلحك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ده القيام اللي هيغير نفسيتك وهيغير حياتك وهيغير إيمانك وهيغير معاملتك مع الله وهيغير رؤيتك للحياة هو ده القيام اللي بالشكل ده مش القيام بتاع نص ساعة وساعة لا القيام اللي هيغيرك تغيير جذري ويجتث جذور الدنيا من قلبك ويغرس الإيمان الحقيقي هو القيام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر في البداية كان قوم الليل إلا قليلا اللي هو زي ما بقول لكم لو 10 ساعات يبقى سبعة تمانية منهم نصفه أو انقص منه قليلا النص اللي هو إيه خمس ساعات أو انقص منه قليلا يعني مثلا أربعة يبقى أربعة من عشرة ده الحد الإيه الأدنى أو ثلاثة ونص من عشرة ده الحد الأدنى اللي هو أو انقص منه قليلا من النص اللي هم الخمسة والوسط اللي هو خمسة من عشرة والإيه الحد الإيه اللي هو الأمر في البداية اللي هو إيه إلا قليلا اللي هو سبعة من عشرة تمام أو زد عليه يعني زد عن النص ما قالش بقى زد قليلة ده زد دي مفتوحة إن شاء الله تكون الليل كله أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا طب ليه ليه ده كله يعني ليه أقوم أربع ساعات أو ثلاث ساعات اللي هم تلت اللي هو الحد الأدنى ده آه، أو ليه أقوم نص الليل خمس ساعات أو ليه أقوم تلات أرباع الليل أو تلتين الليل ليه, ليه ده كله يعني أنا عشان إيه عشان الآية اللي بعدها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مهم القرآن يا شباب ربنا اللي وصفها بأنها قول ثقيل مهم أن أنت تقوم بما أمرت به في القرآن من العلم والعمل وبيان الحق وتطبيق هذا القرآن تطبيق حقيقي في حياتك وفي حياة الناس ما أنت مش بتكلم دلوقتي على إنسان عايز يبقى صالح احنا بنتكلم على إنسان عايز يبقى مصلح انسان عايز يبقى على ضرب النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ولابد هذه لما تبقى فينا يا شباب احنا مين اللي هيورث هذا القران للناس مين اللي هيورث هذا العلم للناس اذا ما كانش انا وانت وانتي اللي هنعمل الكلام ده مين اللي هيعمله هو القران ده مش ديننا الدين ده مش ديننا الاسلام ده مش ديننا دين مين لما انا اقول لا انا هكتفي ان انا ابقى صالح وانت تقول انا هكتفي ان انا ابقى صالح وهي تقول انا هكتفي ان ابقى صالحه مين بقى اللي هيحمل رساله الاسلام للعالمين مين اللي هيبلغ هذا القرآن للعالمين مين اللي هينشر هذا النور والحق للعالمين مين اللي هيبقى راجل ويرث الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ويحمله للعالمين مين لذلك يا شباب الهمة دي لازم تبقى عندنا والهمة دي يا شباب هي لا تحول شباب الأمة من شباب ضائع وغافل وعمال يجري ورا الأغاني والأفلام والكورة والكلام الفارغ إلى شباب يحملوا رسالة الإسلام وينذر نفسه لله مش هيحصل الا كده مش هيحصل الا كده الا بهذه الهمه وهذه الهمه لن تاتي الا بهذه الصله الخاصه بالله سبحانه وتعالى طيب فانا سنلقي عليك قولا ثقيلا طيب نستفاد ايه ان القول الثقيل المهم والاعباء الكثيره التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه والتي نريد أن نخلفه فيها من بعده صلى الله عليه وسلم لن نستطيع القيام بها إلا إلا بقيام الليل إلا بهذه النفسية نفسية الخلوة مع الله نفسية الاستسلام لأمر الله هو ليه حتى في بيئة العمل الإسلامي بنجد نزاعات وخلافات وانتصار للنفس وعلو للنفس وناس مش عايزة الإسلام يعلو الناس عايزة اسمها هو اللي يعلو أو جامعتها هي اللي تعلو أو فرقتها هي اللي تعلو أو مذهبها هي اللي تعلو وبنجد ناس تانية متجردة لا تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى لا تريد الظهور ولا تريد العلو ولا تريد الفساد ولا تريد أن حد يعرفها ولا تريد إلا أن يعطيها الله عز وجل الأجر في الآخرة إيه الفرق بين ده وده هو ده هذه التربية هذه الصلة الخاصة بالله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إيه يا شباب الناشئة الليل اختلف العلماء في تفسير الآيات دي بس من أجمل الأقوال فيها أي العبادة التي تنشأ في الليل نشأة الليل أي العبادة التي تنشأ في الليل هي أشد وطئا ووطئا قالوا على قولين إما التواطؤ ما يقول لك تواطؤوا على كذا يعني اتفقوا فالتواطؤ الاتفاق اللي هو اتفاق القلب مع اللسان اللي هو اللي بتقراه بيمر على قلبك مش بتقرا القرآن وعمال تفكر في اللي رايح وفي اللي جاي وتليفونك يضرب ويجي لك نوتيفيكيشن والجرس الباب يضرب وحد يجي يكلمك وحد يقطع عليك خلوتك وهذا التشتت مش موجود في الليل الناس كلها نايمة وأنت تقوم وحيدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فتنشأ هذه العلاقة الخاصة التي فيها تواطؤ القلب مع اللسان بتقرأ الآيات والآيات بتنزل على قلبك فتغرس فيها المعاني ويحصل حاجة غريبة جدا وهي إيه بقى وهي التمرينات اللي هي نشوء ردود الفعل الذاتية يعني إيه الكلام ده يعني دايما إحنا لما بنيجي مثلا في كل حاجة سواء مثلا في الرياضة في الطب في الحاجات دي في حاجات كده لابد تتمرن عليها يحصل لك training تدريب عليها يعني ايه يعني مثلا اللي بيلعبوا العاب قتاليه مثلا رياضه كونغ فو مش عارف ايه الكلام ده دايما المدرب بيقعد يدربه ان لو جالك ضربه من هنا هتتحرك ازاي ولو جالك ضربه من هنا هتتحرك ازاي ولو جالك بوكس من هنا هتوطي لا هتحرك راسك يمين لا شمال لا هترجع لورا لابد من التدريب المستمر عشان لما تنزل ارض المعركه او ارض القتال هتعمل الكلام ده كذلك برضو زي ما بقول لك مثلا في الطب او في غيره لما تيجي مثلا عايز تتعلم حاجه معينه في الطب مثلا اللي هي procedure او يعني حاجه بتتعمل بالايد بيعمل ايه؟ بيجيب لك الاول المانيكان يقول لك المانيكان ده جسمه زي جسم الانسان تبدا تتعلم عليه وبعدين يجيب لك ممكن يجيب لك مثلا ايه حيوان صغير تتعلم عليه وبعدين في الاخر تبدا تتعلم على انسان طبيعي في حاله مستقره في العمليات وبعدين بقى اما تيجي بقى ايه حاله طارئه تبقى خلاص اكتسبت الايه المهاره كامله تقدر انت تركب له انبوبه حنجريه او تركب له مثلا central line او حاجات اللي هي بتبقى صعبه ومحتاجه ايه تتعمل بدقه في وقت قليل وكده بتوصلها بعد تدريب سنين تمام فبالتالي القران ايضا يدربك هذا التدريب ازاي لما بتقوم الليل ويحصل معاك ناشئه الليل العباده المتواطئه بين القلب واللسان والجوارح بيبدأ يحصل لك التدريب ده إزاي بقى إنك أنت تعيش مثلا ليلة مع سيدنا إبراهيم وهو يلقى في النار وتبدأ تقرأ مثلا سورة الأنبياء قالوا حرقوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وبعدين ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تبدأ أنت تعيش مع الموقف وتردد الآيات مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن سيدنا إبراهيم أنه في هذا الموقف قال كلمة واحدة قال حسبي الله ونعم الوكيل تبدأ أنت تعيش كده مع الآيات دي فلما تتحط في تحدي وفي مشكلة كبيرة في حياتك تلاقي نفسك لوحدك من هذا التمرين طلعت بتقول إيه تستشعر معية الله وتقول حسبي الله ونعم الوكيل لما تعيش ليلة تانية مع سيدنا يونس في بطن الحوت وهو في الظلمات وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وتبدأ تردد الآية مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويتواطأ القلب مع اللسان وتستشعر هذا المعنى تسبيح الله وتنزيه الله عن الظلم وعن الخطأ وعن وعن وعن وأن الذنب ده وقع ب أو الابتلاء ده وقع بذنبي وأنا كنت من الظالمين فلذلك أصبت هذا لما تتمرن هذا التمرين في قيام الليل وتخرج إلى الدنيا فيصيبك بلاء ساعتها تقول نفس الكلمة تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما تمر بك فتنة يوسف مع امرأة العزيز وهو يقول قال معاذ الله وتقعد ترددها معاذ الله معاذ الله معاذ الله ولما ترسل لي النسوة فيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين لما يحصل لك هذا التدريب في قيام الليل وتيجي بقى بالنهار وتجد فتنة النساء تعرض عليك هتلاقي نفسك لوحدك بتقول معاذ الله وتلاقيك بتدعو الله عز وجل أن يصرف عنك كيدهن وهكذا فالقيام هو تدريب عملي مع قصص الأنبياء والصالحين وازاي المواقف دي انت هتقدر تطبقها في حياتك ما هي مش هتبقى جوه قلبك ومنوره قلبك ومستشعرها الاستشعار الذي يثمر العمل الا لو عيشتها عيشت هذه الايات وكررتها مره واثنين وثلاثه وعشره عشان لما تطلع للدنيا الصبح تبدا ان انت تطبق هذه الكلمات وتلاقيها سهله جدا على لسانك يبقى ده وليد ايه وليد ناشئه الليل وليد التواطؤ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا والقول الثاني يقول لك وطأ بقدميه الثرى يعني داس على إيه على التراب فرجله علمت في الإيه في التراب فأشد وطئا أي أشد أثرا في القلب وأقوى مقيلا يعني تجعل كلامك كلام قيم كلام مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى في الصباح طيب لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام بقيام الليل القيام الطويل ده قال له بقى إن لك في النهار نوما طويلا يعني خلاص بقى أنت هتنا... هتنام هتصحى بالليل وتنام طول النهار زي حال كتير مننا لما يجي في رمضان وي... ويبقى سهران طول الليل بقى ما بين قيام وتر... وتراويح وتهجد ومش عارف ايه وكلام زي كده تلاقيه بقى ينام ايه ي... يصلي الفجر وينام للعصر لا ده ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام العادية مش في رمضان وكمان بالنهار ربنا قال له إن لك في النهار سبحا طويلا والسبح اختلف العلماء برضو هنا هل هو التسبيح يعني لك في النهار سبحا طويلا يعني لك ده لسه في عبادات وتسبيح بالنهار هتعمله ولا سبحا طويلا اللي هي الحركة والتقلب بين الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ودي يا جماعة يا شباب من أجمل القواعد اللي لابد ناخدها في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل التبتل إلى الله سبحانه وتعالى التبتل يا شباب يعني حتى العلماء في الآية قال لك إيه قال لك الطبيعي المتوقع يعني إن بيجي, بيجي في الآية دي المفعول المطلق يعني الطبيعي المتوقع إن كانت السياق هيبقى إيه وتبتل إليه تبتلا اللي هو المفعول المطلق بتاع ايه بتاع تبتل تبتلا فكان المتوقع ان الايه تبقى ايه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتلا اللي هو المفعول المطلق بتاع تبتل لكن جت تبتيلا على وزن تفعيل لتبين اهميه التدريج تبتيل يعني ايه كان انت ماسك حبل وعمال انتوا عارفين لما تبقى ماسك حبل كبير كده اللي هو عارف الاحبال بتاعه السفينه اللي هي اللي بتبقى عباره عن اوتار صغيره كده ملفوفه على بعضها وتبدا تقطع واحد ورا الثاني والتبتل هو الانقطاع اصلا تبتل يعني انقطع فكانك انت ماسك اوتار حبال الدنيا اللي هي بتشدك وعمال تقطع واحد ورا الثاني تقطع تقطع واحد ورا الثاني لتصفو علاقتك بالله لتصفو علاقتك بالله بهذا الانقطاع يعني تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي بتشدك بعيد عن ربنا فواحد بتشده فتنة النساء فيبدأ يقطع الحبال بتاعتها واحد بيشده فتنة المال يبدأ يقطع الحبال بتاعتها واحد بتشده فتنة الشهرة والناس يقطع الحبال بتاعتها واحد بيشده فتنة الغيبة والنميمة يبدأ يقطع هذه الحبال واحد بيشده فتنة سوء الظن بالله وعدم استشعار النعمة ودايما شايف ان هو مهضوم حقه ان هو بعيد وان هو كان المفروض يبقى احسن من كده وان هو يستحق اكثر مما اعطي فيبدا لا يحسن علاقته بالله ويبعد هذه الابواب عن حياته واحد بتشده فتنه العجب ورؤيه النفس وان هو شايف نفسه احسن واحد يبدا يقطع هذه الاوتار التي تشده الى الدنيا وتبعده عن الله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلى آخر الآيات عشان ما أطولش عليكم في السورة ظلت هذه الآيات يعمل بها عاما كاملة سنة كاملة الصحابة بيتبتلوا إلى الله ويقوموا الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من ثلث الليل اللي هو زي ما قلنا ثلاث ساعات وشوية إلى ثلثين الليل أو أكثر اللي هو ست سبع ساعات ده كان حال الصحابة لمدة سنة اللي هو يوم ما يبقى مشغول وتعبان ومش قادر وراجع من الشغل مقتول يصلي له ثلاث ساعات يوم ما يبقى قوي وفاضي وعنده راحة أو عنده وقت أو عنده يصلي ست سبع ساعات ده حال الصحابة لمدة عام كامل حتى نزل التخفيف في الآية الأخيرة من السورة إن ربك يعلم أنك وده بقى امتثال الإيه الأوامر اللي في أول السورة اللي هي نصف الليل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اللي هم ثلاث أحوال دول ربنا ذكرهم في آخر السورة كيف طبقهم النبي عليه الصلاة والصحابة فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ده اللي هو بقى إيه إلا قليلا ونصفه وثلثه اللي هو النصف إلا قليل الثلث وطائفة من الذين معك الأصحاب عملوا إيه صلوا ثلث الليل أو نص الليل أو ثلثين الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة كاملة والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم هنا نزل التخفيف بقى فاقرأوا ما تيسر من القرآن خلاص ما عادش في بقى لا تلت ولا تلتين ولا في إلزام تقدر تصلي ساعة صلي ساعتين صلي الليل كله صلي ما تيسر ليه؟ علم أن سيكون منكم مرضى لأن في ناس كانت مرضى مش قادرة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفي واحد مسافر في تجارة أو في عمل ومش هيقدر يقوم ثلثين الليل ونص الليل صعب بالنسبة له وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا دي كانت آيات ما ينفعش زي ما بقول لكم نتكلم على على العلاقة بالقرآن ونفوتها لازم نحن نستشعر هذه العلاقة نبني هذه العلاقة نجاهد لتكون هذه العلاقة في حياتنا الكلام الموضوع ده مش هيجي بالكلام مش هيجي بان انا اتكلم وانت تتكلم لا ده لابد من مجاهده لابد تصحى وتظبط المنبه وتجاهد نفسك وتقوم عشان تقوم الليل او تصلي قبل ما تنام وتبقى تعبان وعايز تنام وتقوم تصلي ساعه على رجليك او ساعتين او ثلاثه فلابد ان نبني هذه العلاقه مع كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا انا ما كنتش عايز يبقى الدرس او اللقاء بتاعنا يعني ايه بيتكلم في افاق عاليه قوي كده بس هنعمل ايه لازم نقول الكلام ده انا كنت عايز ابدا معاكم ونقول نقرا حزب في اليوم نقرا صفحتين في اليوم ونتدرج لحد ما نوصل للي احنا عايزينه في رمضان بس لابد ان احنا ندي الصوره الكامله لابد ان احنا نقول الصوره اللي هي كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه بيعملوها وبعدين تعالوا بقى نشوف هنوصل للصورة الكاملة دي ازاي لذلك ده هو السؤال الأكثر في كذا سؤال هنجاوب عليهم دلوقتي اللي هو ازاي أبدأ أعمل ورد ثابت من القرآن ففي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الورد لما جه عبد الله بن عمر وكان بيقوم الليل فكان بيختم في كل يوم مرة فالنبي عليه الصلاة نهاه عن ذلك فقال في كل يومين قال فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك فقال في كل ثلاث فبدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أربعين في كل أربعين ليلة قال له اختم القرآن في كل إيه أربعين فقال له يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك فقال في في كل شهر مرة فقال إني أطيق من أكثر أكثر من ذلك فقال في كل إيه 20 يوم مرة في كل 10 مرة لحد ما نزل في كل ثلاث مرة قال لا يختم في أقل من ثلاث يبقى إذا أقصى ورد تقدر توصل له هو 10 أجزاء في اليوم وده عايزين نحاول إنه يبقى الهدف بتاعنا في رمضان إن إحنا إن شاء الله في رمضان هنقرأ 10 أجزاء في اليوم أنتوا معايا شباب سامعني؟ تمام عشان ما عادش حد بيكتب حاجة بقى لي فترة قلت ده النت قطع ولا حاجة فعايزين يبقى الوجهة بتاعتنا لمن يستطيع ان شاء الله وانا عارف ان كتير مننا يقدر كتير مننا كتير مننا يقدر يقرا 10 اجزاء في اليوم لا قراءه كتير مننا يقدر يقرا ان شاء الله 10 اجزاء في اليوم في رمضان تمام فبالتالي عايزين نوصل للمرحله دي نحطها هي هدفنا طيب هنبدا ازاي بقى فقلت لكم ان اقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للصحابه هو ال 40 يوم يبقى اذا اقل حاجه اقل ورد كان 40 40 ده يعني ايه يعني تقريبا جزء ونص في ثلاث ارباع جزء في اليوم يعني جزء الا قليل يعني جزء 8 ارباع زي ما انتم عارفين يبقى تقرا مثلا ايه 6 ارباع في اليوم اللي هو حزب ونص ده اقل شيء خالص الست ارباع دول سهلين جدا انك تجيب مع كل صلاه ربع يبقى خمسة وتجيب ربع تاني قبل ما تنام يبقى ستة خلاص يبقى ده والربع ده يا شباب هو صفحتين ونص تقريبا يعني مش هياخد منك خمس دقايق يعني عايزين نبدأ من دلوقتي إن شاء الله بأقل الأوراد اللي هو اللي هو ست إيه ست أرباع في اليوم ده أقل شيء ونبدأ نتطور مع نفسنا واحدة واحدة طيب الصورة الكاملة خالص اللي هي أكبر حاجة عايزين نوصل لها اللي هي 10 أجزاء في اليوم تمام هنيجي لموضوع القراءة والتدبر دي دلوقتي اصبر عليها نوصل لها طيب ده بنقول ده ايه ده اعلى هدف عايزين نوصل له في رمضان طيب هل كل الناس هتوصل له لا مش كل الناس هتوصل له شوف انت اقصى حاجه هتوصل لها كام ابدا بالقليل يعني اللي ما كانش بيقرا قبل كده يبدا بالايه بالست ارباع دول طيب الحمد لله عنده ورد جزء او جزئين يزود بقى يبدا من الان يزود انا كنت بقرا جزئين اخليهم ثلاثه وكمان الاسبوع الجاي هنقل اخليهم اربعه واللي بعده اخليهم خمسه واللي بعده اخليهم سته الى ان اصل ان شاء الله الى في رمضان للعشرة اجزاء طيب اللي ملوش ورد خالص يبدا زي ما احنا قلنا بالست ارباع دول يبدا بست ارباع لمده مثلا اسبوع وبعد الاسبوع يزود من ست ارباع لثمانيه اللي هم ايه اللي هم جزء وبعدين يبدا يخليه جزء ونص بعدين جزئين ويفضل يزود كل اسبوع حزب الى ان يصل ان شاء الله ايوه احسب اللي بتقراه في النوافل واحسب اللي بتقراه في قيام الليل واحسب اللي بتقراه في جلسه الضحى احسب كل ما تقراه والافضل تخلي دول كلهم في ختمه واحده بالذات لو انت حافظ او بتقرا من المصحف كمل ختمتك في صلاه النوافل مفيش اي مشكله خالص انك تصلي الضحى وتصلي سنن الرواتب تصليها من المصحف مفيش فيها اي مشكله خالص يعني مثلا انا بقرا وبادئ الختمه النهارده من سوره البقره حلو فبدات قرات مثلا وليكن في قيام الليل حزب حلو هبدا الحزب الثاني اقوم قارئ مثلا ايه هصلي سنه الفجر فهصليها مثلا بايه بال بكل كل ايها الكافرون كل الله احد اللي هي السنه وقعدت جلسه الضحى فقمت قارئ كمان جزء في جلسه الضحى قمت بعد جلسه الضحى هصلي صلاه الضحى اربع ركعات هجيب في كل ركعه صفحه من المصحف مفيش مشكله خالص هصلي سنه الظهر هجيب الاربعه اللي قبلها كل ركعه صفحه من المصحف برضه عادي خالص بعد الظهر هصلي ركعتين برضه هجيبهم من المصحف لو انا حافظ وهجيب في الفرائض هي اللي فيها خلاف في موضوع انك تقرا المصحف الافضل ما تقراش المصحف خروجا من الخلاف في الفرائض في الفرائض اقرا من حفظك كنت حافظ كمل زي ما انت ماشي ما كنتش حافظ خلاص اقرا اي صور تانية وكمل ختمتك في زي ما بقول لك في جلسه ضحى في جلسه بتقعدها من المغرب للعشاء في ورد بتقعده قبل الصلاه بعد الصلاه بين الاذان والاقامه خلي المصحف معاك 24 ساعه طبعا اذا ما كانش المصحف معاك فنزل تطبيق على الموبايل وده متاح وميسر جدا دلوقتي زي تطبيق ايات مثلا وده من التطبيقات اللي انا بحبها جدا انا شخصيا بستخدمه دايما تطبيق ايات وفي تطبيقات كتير زيه وفي انك تعمل ثلاث علامات علامه للقراءه وعلامه للحفظ وعلامه للتدبر يعني ممكن تعمل ثلاث اوراد مختلفه يوميا تمام طيب فبنقول ابدا بالورد القليل اللي هتقدر تستمر عليه زي ما قلنا ست ارباع اللي هو يعتبر اقل ورد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان له اوراد وكان بيسميها حزب يعني في عهد الصحابه كانوا بيسموه حزب ولما جاءوا وفد من الصحابه في يوم من الايام فتاخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم متاخر شويه عن ميعاده فسالوه قال لهم حبسني حزبي من القران فالنبي عليه السلام كان ممكن ياخر حاجه خطيره جدا زي وفد من الصحابه جاي قبله عشان ايه عشان يقرا حزبه من القران فانت لا يعني لا تستحي ان انت يبقى عندك ميعاد مع اصحابك عندك ميعاد مع اي حد عندك حاجه وتاخرها ليه عشان عندك حزب من القران عايز تقراه عادي جدا انك تقرا حزبك من القران قبل ما تعمل اي حاجه خالص وتاخر اي حاجه دنيويه عشانه واضح يا شباب طيب يبقى دي كيف ابدا السؤال الثاني اللي كتير منكم بيساله اللي هو طيب اتدبر اللي بقراه ولا اكتر في الكميه يعني هل اقعد اتدبر مثلا اقرا تفسير آه، أقرأ معاني أسمع شرح للصور ولا آه، أقرأ آيات كتير طبعا السؤال ده في جانبين جانب نظري وجانب عملي الجانب النظري هقوله لكم الأول اللي هو لما لما آه، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قراءة القرآن وفي فيديو أنا عامله على الموضوع ده هينزل لكم على القناة بعد اللقاء إن شاء الله اسمه دراهم وجواهر لما سئل سي- شيخ الإسلام ابن تيمية على من يقرأ الكثير من الآيات دون تدبر ومن يقرأ آية واحدة ويتدبرها فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا مثله كمثل من يتصدق بدراهم كثيرة ومن يتصدق بجوهرة واحدة يعني تخيل واحد معاه فلوس جنيهات عمال يتصدق بجنيهات كل واحد يقابله يديله جنيه يديله جنيه يديله جنيه تصدق وهو ماشي على ألف واحد ألف جنيه حلو واحد تاني معاه جوهرة واحدة الجوهرة دي بمليون جنيه عم تصدق بالجوهرة دي بس دي واحدة ودي ألف بس دي ألف إيه ألف جنيه ودي جوهرة بمليون جنيه ده بالظبط مثل من يقرأ الكثير من آيات القرآن بلا تفهم تماما ومن يقرأ آية واحدة مع تدبر ده الجانب الايه النظري قلت لكم طيب الجانب العملي بقى يعني اعمل ايه مش فاهم اقرأ انت عامل وردك قد ايه قلنا 10 اجزاء ان شاء الله هن- هنحاول نوصل ل 10 اجزاء في رمضان طيب وانا بقرأ ال 10 اجزاء لا اتدبر تماما لا طبعا لابد تتدبر وتتفهم اللي هو التفهم والتدبر السريع ان انا فاهم اللي انا بقرأه فاهم معنى الايات ودايما عشان تصل لهذه المرحلة لو انت بالذات مبتدئ يعني وما قرأتش تفسير قبل كده خلي معاك المصحف اللي فيه معاني الآيات حلو الآية اللي انت مش عارف معناها بص عليها في الايه في الهامش هتلاقي في الهامش مكتوب معنى الآية كده وفي تفاسير كتير فيها موضوع الهامش ده حلو مصاحف كتير بيبقى القرآن في النص وعلى اليمين كده ايه الهامش مكتوب فيه معاني الآيات طيب هبدأ ان انا اقرأ المعاني وماشي مع المعاني ايه بقى فكرة ان انا اتدبر كيف سأتصدق بهذه الجوهرة أول ما ربنا يفتح عليك بآية لامست شغاف قلبك أقف عندها أنت بتصلي قيام الليل أو بتقرأ في وردك في جلسة الضحى أو في أي مكان أنت فيه وجيت عند آية كده أثرت فيك قوي لمست قلبك أقف عندها على رأي الدكتور حازم كان يقول لك الحنفية اتفتحت املى بقى فربنا كرم وفي آية لمست قلبك اقف عندها وكررها كررها ان شاء الله هتكون بيها الليل كله مش مشكلة ان شاء الله هتكون بيها الورد كله ان شاء الله مش هتقرأ حاجة النهاردة للآية دي خلاص طالما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيها كرر الآية وتدبرها وكررها وتدبرها إلى أن تصل إلى أقصى حالة إيمانية مع هذه الآية تمام؟ طيب الموضوع ده ما بيتكررش كتير يعني مش كل ما انا بقرا هلاقي ايه في كل صفحه لا ممكن يبقى في كل جزء في ايه علمت معايا في كل صوره في ايه علمت معايا في موضوع علم معايا الجزء ده اقف معاه واديله حقه من التدبر والتامل تمام وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلبك بقى وتجد حصل التاثر وحصل الايه الت- الترديد وحصل البكاء وحصل الخشيه وحصل الكلام ده كله وخلاص الحمد لله حسيت ان أنا وصلت لاقصى حاجه في الايه دي ما عادش ما عادش في اكتر من كده عرفت توصل له خلاص تجاوزها بقى وعدي على اللي بعدها وكمل قرايتك عادي وكمل وردك عادي جميل يا شباب يبقى انت كده جمعت بين ايه بين الدراهم وبين الجواهر بما انك بتصدق بدراهم كتير اللي هي ايات بس خدوا بالكم برضو الدراهم دي اللي هي ما فيش فيها تدبر خالص لا احنا عايزين كله يبقى فيه تدبر بس تدبر بدرجات متفاوته تدبر اللي هو فاهم المعنى الاجمالي كده وانت ماشي وفي حاجات هتلامس قلبك اقف معاها وعبي منها بقى ايه على قد ما تقدر املى وايه واستزد من الايمان فيها طيب كان في كلام كتير عايز اقوله بس الوقت يعني آه، فلت منا فهننتقل للسؤال او ال- اللي انا خلاص ما عادش الا 10 دقايق واللقاء ينتهي يعني او الوقت مخصص للقاء فهنتقل بسرعه لهجر القران تمام اه ما هو ده اللي احنا بنقول عليه موضوع الجمع بس انا بقول لك الجمع ازاي انك مثلا هتعمل وقت للتدبر ووقت لل- للقراءه لا الكلام ده مش عملي الكلام العملي ان انت اقرا ولما يفتح عليك في ايات اقف عندها وتدبرها تمام اقف عندها و... وهات اخرها ان شاء الله حتى ان انت لقيت الموضوع كمان فتح معاك انك عايز تقرا فيها تفسير افتح تفسير واقراه إيه، لقيت حد شرحها اسمع شرحها كل ده عادي وخد بالك مش هياخد منك وقت كتير ولا حاجه لان انت عشان تقرا 10 اجزاء فالطبيعي انه ياخد منك من خمس الى سبع ساعات مثلا كويس لو انت قراءتك يعني متوسطه في ناس بتقرا اسرع من كده وفي ناس ابطا من كده في ناس بتاخد الجزء في ساعه لو هي بتقرا براحتها خالص وفي ناس بتاخد الجزء في نص ساعه وده الطبيعي وفي ناس سريعه بتاخد الجزء في تلت ساعه وربع ساعه لو هي حافظه او متمرسه يعني تمام طيب آه الاسئله اللي بره اللقاء نخليها بعد اللقاء ما يخلص ان شاء الله آه، في حد حط سؤال وشاله ما لحقتش اقراه ماشي طيب ن- نوصل للجزء الاخير بقى من اللقاء عشان ما اطولش عليكم لان ما عادش معانا الا دقائق قليله اللي هو هجر القران طبعا هجر القران من اعظم المسائل اللي احنا لابد يعني ايه نستعذ بالله من الوقوع فيها لان النبي عليه السلام يشكو الى الله عز وجل يوم القيامه فيقول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ربنا بيشكو الناس اللي بتهجر القران لله سبحانه وتعالى فلا بد نستعيد من الهجر بس قبل ما نستعيد من الهجر لازم نعرف ايه هو الهجر اصلا فابن القيم انتوا عارفين انا بحب ابن القيم قد ايه يعني في كتاب الفوائد ذكر انواعا لهجر القران ذكر انواعا لهجر القران النوع الاول وهو ده اللي الناس كلها بتفكر فيه وهو هجر السماع والايمان به والاصغاء اليه والقراءه يعني واحد لا بيسمع القران ولا بيقرا القران ولا بيصغي للقران فده هو ايه هو اشد انواع الهجر اللي هو ساعة ما بيفتح حاجة ويفتح قرآن بيقوم غيرها بسرعة يفتح الإذاعة يلاقي قرآن يقلب عليه يفتح التلفزيون يلاقي قرآن يقلب عليه يفتح اليوتيوب أو حاجة يقول له مقطع في قرآن يقوم قافله مش عايز يسمع قرآن ولا يصغي له ولا يقرأه تمام وده أشد أنواع الهجر تمام يبقى ده النوع الأول من أنواع إيه الهجر النوع الثاني من أنواع الهجر هو هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به يعني واحد بيقرأ القرآن تمام ومع مسألة القراءة دي إن شاء الله هنيجي لأسئلة الحفاظ دي في الآخر بس فكروني بيها واحد بيقرأ القرآن وبيسمع القرآن ولا يعمل به ولا يقف عند حلاله وحرامه تمام يعني بيقرأ القرآن وبيأكل الميراث بيقرأ القرآن وبيأكل من الحرام بيقرأ القرآن وبيعمل بينظر الحرام بيقرأ القرآن ولا يغض بصره عن الحرام كل دي إيه بيقرأ القرآن ولا يعمل بالقرآن وده النوع الثاني من أنواع الإيه الهجر الهجر الثالث هو هجر تحكيم القرآن في الأصول والفروع والاعتقاد يعني هو يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن في الحلال والحرام البين تمام يعني اللي هو ترك الزنا ترك ال- شرب الخمر ترك السرقة دي حاجات هو عارفها لكن لما يجي عند التحاكم بينه وبين زوجته مشكلة بينه وبين تاجر مشكلة بينه وبين آه، حد مشكلة ففي أحكام لشرع الله سبحانه وتعالى في هذا التعامل يعني مثلا عايز يطلق مراته يطلقها ازاي؟ لابد يطلقها على السنة كما قال الله عز وجل ايه؟ طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلة العدة لا ت- تطلقها إلا بعد أن تحيض وتستبرئ ويكون في ايه؟ في آه، في طهر لم يجامعها فيه ويشهد شاهدين الطلاق ده قصة في الإسلام مش حاجة كده زي ما بيحصل للأسف عند كثير من الناس يبقى ساعة النرفزة يطلق وخلاص وده من الطلاق البدعي المحرم اللي عايز يطلق ده الطلاق ده قاعدة ده الطلاق ده قصة بترتب له عشان يعملوه لا هو عند ال- الطلاق والحاجات دي بي- بيتبع هواه مش بيتبع الشرع آه، عند المعاملات المالية ايه اللي ربا وايه اللي مش ربا وايه اللي حلال وايه اللي حرام لا ما بيتبعش احكام الله بيتبع هوى نفسه عند التجارة تلاقيه بالتعامل بالدرهم والدينار انسان مختلف تماما عن اللي انت شفته في المسجد ممكن ينصب عليك وممكن ياكل مال اليتيم وممكن ياكل مال ال- النبي والصحابة زي ما بيقولوا يعني تمام فده انسان هاجر للقرآن هاجر التحاكم معايا يا شباب الهجر الرابع احنا قلنا هاجر الايه هاجر القراءة وهاجر ال- العمل وهجر التحاكم وهجر التدبر الرابع هو هجر التدبر اللي هو يقرأ القرآن ويعمل به لكن لا يتدبر القرآن وقصص القرآن وأحكام القرآن وآية القرآن ولا يتفهم معاني القرآن تمام الهجر الأخير هو هجر الاستشفاء فالله عز وجل أنزل القرآن زي ما احنا قلنا في البداية شفاء فعندما يصاب بالمرض العضوي أو النفسي أو المعنوي أو أي نوع من أنواع المرض لا يستشفي بالقرآن معايا يا شباب فدي أنواع هجر القرآن الخمسة التي ذكرها ابن القيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها جميعا ونجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونجعلنا إياكم من أهل القرآن وجزاكم الله خيرا هنبدا بقى نرد على الاسئله لان في اسئله كتير جت في مساله القران طيب في واحده بتقول ينفع اقرا من القران يوميا من اللي انا حافظاه فقط طيب هقولك على نصيحه هي مش نصيحتي انا لكن نصيحه كثير من ال- من اهل الحفظ والتحفيظ يعني لا تترك قراءه القران ابدا خلي ليك ورد حتى من غير المحفوظ دايما حتى الشيخ ابو ذر آه، في كتابه له كتاب في مشابه القران يعني كاتب له قاعده كاتبها اسم- بيقول ايه القاعده؟ بيقول القراءه وقود الحفظ الشيخ ابو ذر له كتاب في متشابه فبيقول لك حتى لو انت مش حافظ القران كله حافظ 10 اجزاء بس اقرا ال 20 التانيين اقراهم ولو برتم بطيء يعني حتى لو بتقراهم مثلا مره في الشهر مش مشكله بس لابد يبقى لك قراءة خارج محفوظك ليه؟ لأن القراءة وقود الحفظ لما تيجي إن شاء الله تحفظ الآيات اللي أنت لسه ما حفظتهاش كنت بتقراها فهتلاقيها معلقة معاك فالقراءة وقود الحفظ تمام ولا تجعل قراءتك للقرآن قراءة جافة متعلقة فقط بالحفظ والمراجعة والإيه والمتشابه والح- والحروف واجعلها قراءة قراءة تعبدية فلذلك لابد تمر على القرآن كله إلا لو أنت محفوظك كبير جدا ويتبقى لك مثلا جزئين ثلاثه فانت بتركز فيهم وهتجيبهم قريب دي حاله استثنائيه يعني تمام طيب آه، بسمه بتقول كيف اجمع بين ان احنا نتم ورد اليوم وبين ان افراد الاسره يقفوا عقبه امامي في اتمامه ويقولوا كده كتير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب آه، شوفي يا بسمه هو على حسب انت فين في الاسره يعني انت مثلا واحده من ضمن الاسره يعني بنت مثلا فهم ملوش دعوه بيكي انت تنطلقي وفي خلوتك وبعيد عنهم او انت ام مثلا مسؤوله عن اسره وفي مهام بقى انت بتقصري فيها عشان تقراي وردك لا يبقى اذا ان انت تعطي لاولادك حقهم وزوجك حقه اهم من ورد القران النافله تمام طيب اعمل ايه اخلي اورادي في اخد ما هو دلوقتي انا باخد من حق حد اخد من حق زوجي اولادي ولا اخد من حق نفسي لا اخد من حق نفسي فاخد من حق الراحه اللي انا بستريحه اخد من حق النوم اللي هما ما بيشوفونيش فيه في اوقات نوم انا بنامها لوحدي اصحى فيها واقرا قران هما مش شايفيني فاخد من حق وقت الناس بتستريح فيه وقاعده او انا لوحدي انزوي واقرا قران ما هماش شايفيني فابدا ان انا اخد من حقوق اخرى ليست من حق الاخرين اخد من حق نفسي اللي انا اسامح نفسي فيه لكن هما مش مسامحيني في حقهم واضح وطبعا ده مش هيظهر المشكله دي الا مع واحد ورده كبير يعني آه، اختنا بتقول نستيقظ للقيام وقراءة القرآن احيانا ونكون آه، دايخين بالنوم وهذا يؤثر على التركيز والخشوع والتدبر فبما تنصحه طيب ال- اللي هو يعني بي- بيجد صعوبة في انه يصحى يصلي قبل ما ينام يصلي وهو فايق تمام يعني بيجد صحوب صعوبة انه هو يصحى قبل الفجر ويصلي يصلي قبل ما ينام انت لسه صاحي وهو فايق ولسه مش جاي لك نوم او لسه بعد نومك ما جاش صلي صلي الساعة او الساعتين او الورد اللي انت هتصليه قبل ما تنام تمام طيب انا عايز اغتنم الوقت ده عود نفسك على انك تصحى اصحى اشرب قهوه آه، شوف اللي يناسبك اللي يفوقك هتاكل هتشرب عصير هتعمل حاجه تفوقك هتغسل وشك هتمشي شويه بحيث تبقى فايق وتعرف تجيب وردك لكن لو انت كده كده نايم ومش هتقدر خلاص يبقى شوف حاجه تانية آه، اختنا تبارك بتقول هل لازم نقيم الليل لمده خمس ساعات لمده سنه وبعدها ننقص لا ده مش لازم ده بنقول ده ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه وإذا أردت أن تكون على مثل هذه التربية فافعلها لكن ده مش فرض ممكن في آخر نزل التخفيف للأمة فاقرأوا ما تيسر منه صلي بحزب صلي بجزء صلي بما تصلي به آه، هاجر بتقول هو صح اني آه، اقرا من المصحف اللي انا واقف عنده في الورد ولا الورد ما ينفعش اقرا منه في لا ينفع اقراي من مصحفك في صلاتك عادي جدا ما فيش اي مشكله طالما دي صلاه نافله روضه بنقول في واحده صاحبتي في حد عامل ليها عمل آه ماشي هتستشفي بالقران بقراءه القران وبقيام الليل طيب عمر بيقول بعد اذن حضرتك دلوقتي الشعور بالرياء في الاعمال ايه الحل الحل هو اعمال السر حل الرياء في العمل الظاهر هو الاكثار من العمل الباطن اللي محدش شايفه هو ده الحل هو ده الحل الذي لا حل غيره يعني اي حل تاني آه، مش هتقدر تنفذه يعني هيبقى فيه صعوبات الحل الحقيقي ان تكثر من اعمال السر اللي محدش شايفها الا انت التي لا يراها الا الله سبحانه وتعالى فهو القراءة من الهاتف هو نفس القراءة من المصحف هو نفس الثواب القراءة لكن في ثواب بقى ان انت تمسك المصحف وتنظر في المصحف ده ثواب تاني غير ثواب القراءة الاستشفاء بالقرآن ان انت تقرأ القرآن من الاستشفاء آه، آية بتسأل سؤال خارج الموضوع وبتقول إن علاقتي بأب متوترة فما بتصلش بيه هل هذا من العقوق؟ نعم من العقوق لابد تتصل بيه حتى لو هيؤذيكي آه، لكن بالقدر اللي هو الواجب فقط يعني لينا بتقول للصلاة الفائتة ازاي أقضيها مع العلم إني ما أعرفش عددها بالتقريب يعني بالتقريب أنت مثلا بقالك سنتين أو ثلاثة أو أربعة ما بتصليش وبعدين بدأت تصلي فالأربع سنين دول اقضيهم بالتقسيط مع كل فرد فرد لمدة أربع سنين مثلا أو كما يتيسر ليك يعني وجزاكم خيرا منا جميعا آه، ماشي آه، بسمة بتقول دلوقتي لو بقسم الساعة اللي قبل الفجر بين الصلاة والدعاء والورد يبقى كده مش قيام خصوصا ان انا ام وعاملة عملية بظهري لا هو طبعا ده قيام القيام اصلا لا يعني فقط الصلاة القيام ان انت قمت بالليل لت- لت- لتعبد الله سبحانه وتعالى سواء العبادة دي بالصلاة او بالدعاء او بالذكر ده انت كده قايم لليل حلو قسمها بقى بين جزء صلاة بين جزء دعاء بين جزء قراءة قرآن بس الافضل هو الصلاة الافضل هو الصلاة لان احبوا الايه ال- ال- الصلاة او احبوا القيام هو طول القنوت انت تطول في القراءة هو ده احب الاشياء الى الله مش شرط تبقى واقف يعني لو لو انت عامله عمليه في ظهرك وصعب انك تقفي اقعدي على كرسي وصلي تمام هو عادي ان احنا نصلي بصوره واحده في قيام الليل ولا لابد من تغيير الصوره في الصلاه لا ما عادي ممكن تصلي بصوره واحده مفيش مشكله السفر العمره بدون محرم جائزه في عمره الفرد اللي هي العمره الاولى يعني على مذهب الامام الشافعي هل اذا جاء شخص يريد نصيحه يحكي على شخص فكيف يتعامل معه واذا نصحته تصبح غيبه يعني هو انا مش فاهم الصوره يعني بالظبط ايه بس فاهم ان حد عايز نصيحه في مثلا حاجه بيعملها مع شخص اخر وهتبقى غيبه للشخص الاخر هو طبعا لا يذكر الشخص الاخر تبقى مش غيبه يعني ما يقولكش فلان يقول لك في واحد مثلا بيعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا ايه رايك اعمل معاه ايه بدون ما يسميه فتبقى في الحاله دي مش غيبه الله يثبتنا واياكم ازاي روضه بتقول ازاي اقدر اغض بصري وانا بتعامل مع ناس كتير جدا في شغلي واعمل حدود مع الناس عشان ما اخضعش بالقول طيب التعامل مع الرجال وتعامل الرجال مع النساء من أصعب ما ابتلينا به في هذا العصر تمام غض البصر هو ان انت ما تنظرش في وجه اللي بتكلمه على الدوام تنظر تحت في الارض وطبعا آه، انا عارف انه صعب بس لازم نحاول نعود نفسنا على كده مش معناه انا ما ببصلوش خالص لا ممكن ابص له نظرات متفاوته كده لكن الاصل ان انا مش عيني في عينه ووشي في وشه طول ما انا بكلمه تمام ووجود الحدود مع الكلام في ان انا اتكلم كلام رسمي فقط عارف ان الناس هتقول عليا قفل وهتقول عليا مش كويس وقلة ذوق وهيفهموا كلامي غلط بس لازم اعمل كده لو ما عملتش كده للاسف بفتح ابواب فتن ليا وليهم ملهاش ملهاش حصر أمنية بتقول كنت ما كنتش بقضي الأيام اللي أفطرتها في رمضان ولا أستطيع الإطعام هل يجزئ قضاء هذه الأيام فقط؟ ما هو اقضيها دلوقتي إيه المشكلة؟ ايمان بتقول انا بصلي قيام الليل بعد العشاء وبوتر ونفسي اصليها قبل الفجر ادعوا لي ماشي اعملي ما يعني تستطيعين الا ان يفتح الله سبحانه وتعالى بالاخر لما بشتكي لحد من حد هو غيبه اه غيبه طبعا لما انت بتقول عليه انه عمل فيك كذا وكذا وكذا وغلط في كذا وكذا وكذا دي غيبه ازاي امحي جميع خطاياي يوميا بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والاستغفار وده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان دي من صفات العباد المخلصين اللي هو بيجعل له ورد توبة يومي وورد أوبة يومي إنه أواب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ويفتح على قلوبنا وقلوبكم بطاعته ندى بتسأل سؤال صعب جدا بتقول ازاي اتحكم في نفسي وما اتعصبش طيب موضوع عدم العصبية ده له أبعاد كتيرة جدا له أبعاد كتيرة جدا مش عارف هنلحق نقولها ولا لا، بس أقول لك مفاتيح سريعة يعني. طيب منها العبادة لأن العبادة هي التي تورث سعة الصدر يعني أصلا ليه الإنسان بيتعصب؟ بيتعصب الضغط العصبي ده بيبقى نتيجة آه، ضيق الصدر والعبادة هي التي تورث سعة الصدر وانشراح الصدر تمام آه، يبقى ده جزء جزء مهم اللي هو العبادة والدعاء والصبر في حاجات تانية بقى بس مفيش وقت ان احنا نقولها زيارة القبور للمرأة حرام لا مش حرام آه، النهي عن زوارات القبور اللي هي كثيرة الزيارة لكن الزيارة في حد ذاتها مش حرام القضاء عن سنوات سابقة اقضيها عادي ايه المشكلة صوميها كيف التحلل من الغيبة يعني انا اغتبت حد وعايز اتحلل آه، لو قدرت انك تقول له يسامحك وهو فعلا هيسامحك فقول له لكن انت لو قلت له هيزعل ما تقولوش لكن قول له بصفة عامة سامحني انا مقصر معاك انا مقصر في حقك هات له هدية وزوره يبقى بتراضيه بشكل غير مباشر ما بقولوش انا غتابتك بس بقول له انا مقصر في حقك وسامحني وكلام زي كده واثني عليه واتصدق عنه والغيبة كبيرة فالموضوع محتاج مجهود يعني كيف اكون صادق النية مع الله ده قصة دي عايزة درس لوحدها دي الأسئلة بدأت تعلى بقى ويبقى فيها تفاصيل كتير ربنا يبارك فيكم جميعا طيب احنا بس عشان الوقت فهنكتفي بسؤالين نجاوبهم وخلاص على كده تمام سارة بتقول أنا عندي بنتي عندها سنة وأنا بصلي بتتحرك كتير بتحرك كتير مرات بسببها تمام آه ماشي هو انت حاولي ان انت ممكن تشيليها وانت بتصلي عادي جائز على فكره انك تشيليها وانت بتصلي تمام وتحطيها ساعه الركوع والسجود ينفع اجمع النيه في قضاء ايام من شهر رمضان يعني ايه تجمع النيه تجمعها مع ايه يعني هو الاصل ان الفرض لا يجمع مع نيه يعني الصلاه لوحدها اجاز بعض العلماء ان انت تجمعيها مع صيام شعبان او مع صيام سته من شوال ده جائز عند كثير من العلماء يعني انا بعد صلاه السنه وأنا مش بصلي ما فاتني من الصلاه هل كده غلط يعني ما كنتش بصلي ما فاتني من الفرائض تقصدي فبتكسري من النوافل ده قول عند بعض أهل العلم. آه، مريم بتقول أنا بعمل دعوة بسيطة لمجموعة من النساء قبل الدرس بحس بثقل وإحباط وبعد الدرس حالتي بتكون كويسة مش عارفة ليه آه، طبيعي إن أي حد بيقوم بمهمة آه، بيبقى قبلها حاسس ب- بصعوبتها وده من تخذيل الشيطان فلا بد تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنطلقي وتحضري كويس على قد ما تقدري ان شاء الله هتلاقي الامور افضل باذن الله آه، اذا شخص طلب منك اعانه يعني هو محتاجك في مقابله للترجمه له في مع موعد مع معلم مدرسه وكان في وقت صلاه المغرب تتاخر نصف ساعه عن المغرب آه، يعني هتاخري نص المغرب نص ساعه عن اول الوقت مفيش فيه مشكله ولا هتخرجيه عن الوقت خالص لا يبقى في اسم في الحاله دي آه، ولادي لما كبروا فتنوا بالدنيا وأصبحوا لا يصلون نسأل الله لهم الهداية نسأل الله لهم الهداية خذي بالأسباب والتذكير المستمر والدعاء لهم ودعوة الوالد أو الوالدة لولده مجابة آه، أختنا بسمة بتقول عندي دعوة لم تجب إلى الآن طيب اسمعي بقى الدرس اللي فات بتاع الدعاء إن شاء الله هتلاقي فيه الإجابة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته